السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله ذوق الثمرات ذوق الثمرات إنه ذوق الثمرات ذوق الثمرات قضية لمسلم يعيش في حرور هذه الدنيا ذوق الثمرات مسألة تحتاج إلى أن تتذوقها القلوب حين تسمعها الآذان ذوق الثمرات ذوق الثمرات معنى جديد في حياة إيمانية مؤتلقة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة وذوق الثمرات ذهاب إلى مقاصد العبادات ومغزاها ذوق الثمرات غوص الى اسرار العبادات ومطالبها العاليه ذوق الثمرات هي المعنى الاعم لكي يظل الانسان متشبثا بالعمل قائما وملازما فيه الثبات حتى الممات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ان يستشعر العبد نعمه الله عليه في هذا المعنى نعمه الله عليه في فرض العبادات ذوق الثمرات ان ان يتحرى العبد مواقع قطر الرحمات ومنازل ومهابط السرور والفرح بالله ذوق الثمرات ويا له من ذوق لثمره انها في البدايه شجره غرس شجره ثم كبرت الشجره وعلت وخرجت فروعها ثم ازهرت ثم كانت هذه الزهره ثمره يانعه ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ولكن الله حبب اليكم الايمان و وزينه في قلوبكم ذوق الثمرات اخوتي ونعود, ونعود الى السؤال من اين تاتي اللذه والجواب جاهد حتى تالف قال الله جل جلاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لم القسم لنهدينهم ونون التوكيد المشدده الله جل جلاله وعد وعد الله لا يتخلف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين إخوتي إنها قضية المجاهدة لجني الثمرات لذوق الثمرات تحتاج إلى مجاهدة للنفس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ويقول ابن القيم اسمع اسمع الكلام اللذيذ ده كلام زي الفل وأحلى قال ابن القيم في كتابه الجميل مفتاح دار السعادة المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة من الأول تاني طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة فيش حاجة بتيجي بالراحة اشمعنى انت عايز الجنة تيجي بالراحة مفيش حاجة بتتحصل بالراحة احنا بنقول كده اللي النهاردة يريد ان يصير غنيا عنده ملايين بالراحة يبقى نصابه حرام اما اذا اراد ان يأتي بها من حلال على وجهها تعب ومشقة النهاردة الولد اللي في الثانوية العامة عايز يجيب 90% بالراحة ينام ويحلم بها ولا مسألة محتاجة منه صبر وجهد و... و... وسهر وتعب ليل ونهار وهكذا هقول لك حاجة بمنتهى البساطة والسهولة منتشرة في زماننا للأسف الشديد النهاردة اللي بيدوروا على الرشاقة والجمال والأناقة مش بيعملوا بيقولوا عليه ايه رجيم آه رجيم ها آه بيتركوا كثيرا من الشهوات نفسهم ياكلوا مثلا حاجة فاكهة بيحبوها نفسهم ياكلوا لحمة بيحبوها نفس نفسهم ياكلوا ولكن بيمتنعوا يتركوا كل هذا ويشربوها دايت عشان ايه لكي يدركوا هذا الذي يريدونه فلماذا تريد الآخرة بالراحة وتقول الدين يسر والدين سهل ده كلام سيدنا النبي الدين يسر هو يسر لكن انت عايز تيسر اليسر مش تيسره قصدي تترك اليسر عايز تعيش على هواك وعلى مزاجك هو يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا بيصلي المغرب بسورة الطور صلى المغرب مرة بسورة الأعراف هو ده اليسر لما كان بيسجد عشر تسبيحات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى عشر تسبيحات هو ده اليسر هو ده التخفيف اللي أمر بيه ما هو مش هيؤمر بشيء ويعمل خلاف وصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعشر تسبيحات في السجود تخالف هواك صح ولا لا فلذلك المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة مسألة محتاجة تعب ولا يعبر علي ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم الناس اللي نايمة ومستنيين زي ما بيقول كده أحد الناس يقول أنا كنت نايم ليلة 27 رمضان وشفت ليلة القدر في المنام هي ليلة القدر بتيجي للي نايمين شفت في المنام الناس اللي صاحية واقفة طول الليل تصلي ما شافوهاش هو شافها وهو نايم في المنام ده بيضحك على نفسه أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة اللي بيفضل الراحة ما يلاقيش راحة وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة لما الحاجة بتيجي بالراحة ملهاش طعم أما الحاجة لما تيجي بعد تعب ومشقة الإنسان يفرح بيها ويسعد بيها ويطير بيها فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له امتى احس بطعم النوم لما اكون سهران وتعبان والواحد يضع جنبه كده يحس بطعم الراحة وطعم النوم اما اللي نايم يتقلب عشر ساعات وبعدين قام راح مشواره ورجع ينام تاني طعم ايه بقى طعم ايه بقى وراحة ايه مفيش ما هو مرتاح من اثر الراحة فارق الراحة النعيم لا يدرك بالنعيم بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا واذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لحياة الابد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان فهو صبر ساعة ولا والله المستعان ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال الشاعر واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام اخي اذا اردت اللذه جاهد حتى تالف قال بعض العلماء من اراد ان تواتيه نفسه على الطاعه عفوا فسوف يطول انتظاره بل لابد أن نحمل أنفسنا على الطاعة كرها قهرا قسرا اللي هيستنى بقى بعض الناس لما تقول له قوم الليل يقول لك طيب بس ايه اما يبقى في يوم كده اكون نايم بالنهار ومرتاح كده عشان الواحد يقوم الليل كده وهو منتعش ومفرفش ومصحصح عمره ما هيقوم الليل تقول لواحد تصدق يقول لك بس لما الواحد يبقى معاه فلوس كده وايه وعشان الواحد لما يتصدق من واسع برضه تبقى صدقه جامده تبقى صدقه عليها القيمه عمر ده ما يتصدق اللي تقول له اسرد الصيام كده اسبوعين ثلاثه ورا بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك وتقوم نفسك وتذلل نفسك لله عز وجل يقول بس الواحد ايه برضه يحتاج لها قبلها فتره ان هو مش هيصوم سيبك منه اقعد احفظ قران آه كان يقول إيه يا ابني احفظ القرآن يقول بس الواحد يخلص الكلية وموضوع المذاكرة وشدة الأعصاب بتاع الامتحانات ونبدأ بقى إيه نحفظ قرآن خلص الكلية بس الواحد بس إيه يخلص الجيش ويرتب أموره ويظبط نفسه كده وبعد كده الواحد يحفظ بقى يبقى دماغه فايقة ورايقة خلص الجيش طيب بس الواحد يتعين ويستلم شغلانة كده ويبقى له مرتب ثابت وحياته تستقر ويبدأ على طول يحفظ قرآن اشتغل شغلانه بس الواحد يتجوز بقى كده وايه يهدى ويستقر وخلاص بقى بقى له بيت وبقى له وضعه يبدا يحفظ قران على طول اتجوز المدام حامل ايه ولدت اه عند الدكتوره عند الدكتور عند امها مسافرين عيانه تعبانه ومات ولم يحفظ القران هو ده سيب نفسك عشان يوم من الايام تواتيك بسهولة مش هيحصل لابد من حمل النفس على العمل الصالح قسرا ارغم نفسك على الصلاة قاعد كسلان ليه قوم روح المسجد اتحرك هذا الانسان الذي يريد أن تأتيه نفسه على الخير عفوا عمرها ما هتيجي قال بعض السلف عودوا أنفسكم على الخير فإن النفوس إذا اعتادت الخير ألفته لا لا ده أنا عايز أسوق كلمة قالتها امرأة لأبنائها قالت يا بني عودوا أنفسكم الطاعة فإن العبادة عادة وإن النفوس إذا اعتادت الطاعة ثم راودها الملعون على معصية مرت بها النفوس مرت بها المعصية محتشمة إن إنكم إذا عودتم أنفسكم الطاعة ثم راودكم الملعون على معصية مرت بكم المعصية محتشمة وأنتم لها منكرون لما النفوس تتعود الطاعة تبقى معتادة بقت عادتها الطاعة لو الملعون يراودها عن معصية المعصية ما تجيش ما تجيش كده يعني ايه, إيه, إيه متبذلة المعصية تيجي محتشمة وتبقى النفوس منكرة لهذه المعصية جاهد حتى تألف جاهد حتى تألف يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله واعلم أن منزل أن نفسك واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك إن عرفت منك الجد جدت وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك فأخذت منك حظوظها وشهواتها فالأمر بعد الله بيدك فاجتهد جاهد والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع لو سبت الطفل يرضع مش هيترك ثدي أم أبدا لكن لو جيت تفطمه ينفطم فكذلك النفس إذا أطمعتها طمعت النفوس كما قيل علمها التحليق تكره الإسفاف علمها العز تأنف من الذل علمها الطاعة تترك المعصية النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل عود نفسك عود نفسك هي دي مشكله كبيره جدا ان بعض الناس تساله في التدخين بتدخن ليه يقول لك عاده سيئه موضوع التلفزيون والقعده قدام التلفزيون والفرجه على الحاجات الوحشه عاده سيئه موضوع ال ال النت والشات والكلام والدردشه وال و... إيه عاده سيئه طب وبعدين في العادات السيئه بتاعتك هتتخلص منها امتى هتبدأ عادات طيبة وعادات طاهرة وعادات نظيفة وعادات الصالحين امتى لو جاهد حتى تألف جاهد حتى تألف قد تجد صعوبة في بادئ الأمر عليك بالمصابرة والتحمل قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا ها وصابروا ها ورابطوا ها واتقوا الله لعلكم تفلحون عايز تفلح السكه كده صبر ومصابره ومرابطه وتقوى وبعدين الفلاح خطوه خطوه درجه درجه مرحله مرحله هي الطريق كده الطريق محتاج كده انك تمشيه بالطريقه دي واحده واحده حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى وتاكد وتاكد ان التعب انما يكون في البدايه فقط ثم تاتي اللذه يقول ابن القيم عليه رحمة الله السالك في أول الأمر يجد, يجد تعب التكاليف والمشقة في العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشقات فصارت الأعمال والعبادات قرة عين له وقوة ولذة يا سيدي ايه الكلام الكبير ده جميل رائع كلام ابن القيم في أول الطريق لازم تحس بتعب مش متعود الإنسان اللي هو بيصلي في المساجد اللي هي بنسميها المجري السريع خلص بسرعة لما يجي يصلي بقى في مسجد بيصلي بجزء في رمضان مثلا يعني أول ليلة يحس إن ظهره وجعه تعب معلش هيجرى ايه حاسس هو واقف ان هو تعبان اوعى تقعد قاوم ركز واصطبر وما تغيرش روح تاني يوم قاوم واثبت فالتعب انما يكون في البدايه ليه لان القلب لم يشعر بالانس بالرب لسه لسه محتاجه وقت فاذا حصل للقلب روح الانس زالت عنه تلك التكاليف ابن القيم بيقول حاجة حاجة خطيرة لم أجد غيره قالها حاجة رائعة وجميلة قوي يقول أن بين العبد وبين الرب قواطع تقطعه عن الله قال فإذا جاهد نفسه فتخطاها صارت أعوانا له بعد ذلك شيء عجيب جدا ومجربه ودي حقيقه ان احيانا يبقى في قواطع بتقطعك عن ربنا وتمنعك عن ربنا آآ آآ عوائق هذه العوائق اذا الانسان جاهدها فتخطاها انقلبت اعوانا اغرب الاعوان اغرب واعجب الاعوان اللي تعينك على طاعه الله اعدائك اللي كان بيحاربك في الاول اللي هي نفسك نفسك اللي كانت واقفه قدامك ما نقدرش مش هينفع ما مش هقدر نفسك دي اذا عدتها تصير هذه النفس نفسها اذا ذاقت طعم الطاعه وذاقت حلاوه الطاعه تصير اكبر الاعوان لك عون ليك على انك انت تسير الى الله سبحانه وتعالى وتصل إلى المولى جل جلاله لذلك خذها خذها مني وانطلق كيف نحصن كيف نحصل هذه اللذة جاهد حتى تألف يقول ابن الجوزي حاسب نفسك في خلوتك وتفكر في انقراض مدتك واعمل في زمان فراغك لوقت شدتك وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك وانظر هل نفسك معك او عليك في مجاهدتك لقد سعد من حاسبها وفاز والله من حاربها وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها وكلما ضعفت عاتبها وكلما توقفت جذبها وكلما نظرت في آمال هواها غلبها إخواني المؤمن مع نفسه لا يتوانى عن مجاهدتها وإنما يسعى في سعادتها فاحترز عليها واغتنم لها منها فإنها إن علمت منك الجد جدت وإن رأتك مائلا عنها صدت وإن حسها الجد بلحاق الصالحين سمعت وقفت قفت آثارهم يعني وإن توانى في حقها قليلا وقفت وإن طالبها بالجد لم تلبث أنصفت وأنصفت وإن مال عن العزم أماتها وإن التفت عنها عربدت نفسك اللهم أصلح لنا نفوسنا اللهم لينها واجعلها لينة منقادة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله